احكم كفاية ذنوب كفاية ذنوب وقبل العمر ما يعدي تعالوا انتم تعالوا انتم تعالوا انتم ونتعاهد على الطاعة وكفاية غفلة وألم اقتربت الساعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله. الحمد لله سبحانه الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء. فما ترك في الكتاب من شيء يقرب إليه إلا ودلنا عليه. وما ترك في الكتاب من شيء يباعد عنه إلا حذرنا ونهانا منه. وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه. لك يا إله العالمين دعاؤنا إياك نعبد والقلوب توحد بك نستجير فأنت عون من ارتجى فنحن العبيد وأنت أنت السيد إن ارتضينا بالشريعة وجهة الله رب والرسول محمد وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا محمد رسول الله اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد عرضت عليه الدنيا فأعرض زاهدا يبغي من الأخرى المكان الأرفع ما جر أثواب الحرير ولا مشى بالتاج من فوق الجبين مرصعا عرضت عليه الدنيا فأعرض زاهدا يبغي من الأخرى المكان الأرفع ما جر أثواب الحرير ولا مشى بالتاج من فوق الجبين مرصعا وهو الذي ألبس الدنيا السعادة حلة فضفاضة لبس القميص مرقعا وهو الذي لو شاء نالت كفه كل الذي فوق البسيطة أجمعا صلى عليك الله يا علم الهدى اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام مرحبا بكم في هذه الحلقة التي جعلتها موعظة موعظة لا بد منها تحت عنوان هتم الآخر لنربط السابق باللاحق لنربط السابق باللاحق وباللغة العامية بجد وحشتوني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم الصلة بيني وبينكم وأعلنها لله سبحانه وتعالى أحبكم جميعا في الله يا أهل التوحيد يا من تؤمنون بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا واحب الخير للناس كافه لان هذه دعوه النبي محمد صلى الله عليه وسلم تحت عنوان هتم الاخر الكلام النهارده للي بيفهم ان كان صاحب مكانه او كان صاحب مال او كان صاحب قوه او كان صاحب جمال الكلام النهارده لاصحاب العقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولله ذر من قال اسمع بعد أن توحد الكبير المتعال أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخا الوهم أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخي الوهم تعبي الذنب والذنب وتخطي الخطأ الجم أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب أما ناد بك الموت أما أسمعك الصوت فتحتاط وتهتم فكم تسير في السهو وتختال من الزهو كأن الموت ما عم كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من ثم هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قدرا لذا أوصيك يا صاح لذا أوصيك يا صاح فطوبى لفتى الراح بآداب محمد يأتم الكلام لمن يفهم أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذنب وتخطي الخطأ الجم أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب أما نادى بك الموت أما نادى بك الموت يا رجل اسمع بقى أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت فتحتاط وتهتم فكم تسير في السهو وتختال من الزهو كأن الموت ما عم كأنك تستثنى من الموت كأن الموت ما عم كأني بك تنحط أراك الآن أراك الآن بمخيلتي كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من ثم هناك في القبر الجسم ممدود ليستأكله الدود إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قد رم لذا لذا أوصيك يا صاح يا أخي لذا أوصيك يا صاح يا صحبي فطوبى لفتى الراح بآداب محمد سيدنا محمد بآداب سيدنا محمد يأتم موعظة هات من الآخر من الآخر الحياة آخرها موت من الآخر النعمة بين أمرين عند الذي أنعم الله عليه إما أن يزول عنها أو تزول النعمة عنه إما أن يزول عنها بموته وإما أن تزول عنه بفنائها يا أخي افهم بقى الكلام من الآخر إن إحنا كلنا إلى زوال والله إن هذا الموضوع وهذه الكلمات والعظات أحتاج إليها ويحتاج إليها كل الناس مع اختلاف الأعمار والمستويات يحتاج إليها الجميع إنها حقيقة الحياة حياة وأخرها موت هكذا أعلمنا الملك سبحانه وتعالى جل في علاه ولله در من قال تأمل في مشيبك والمآب ودفنك بعد عزك في التراب تأمل في مشيبك والمآب ودفنك بعد عزك في التراب إذا وافيت قبرا أنت فيه تقيم به إلى يوم الحساب وفي أوصال جسمك الجميل حين تبقى مقطعة ممزقة الإهاب فلولا القبر صار عليك سترا لأنتنت الأباطح والروابي خلقت من التراب يا ابن آدم فصرت حيا وعلمت الفصيح من الخطاب تعلو المنابر تتكلم في كل المنتديات وفي كل الحفلات والمحتفل والحف وفي كل الأماكن وفي كل الحفلات والمحتفلات تتكلم ويعلو صوتك تتكلم بالخير وقد تتكلم بمعصية رب الأرض والسماوات ومع ذلك خلقت من التراب فصرت حيا وعلمت الفصيح من الخطاب وعدت إلى التراب فصرت فيه كأنك ما خرجت من التراب نعم أيها الأحبة الكرام إن المسألة جد خطيرة والموعظة يحتاجها الجميع هتم الآخر يا شيخ من الآخر تعال شوف المراحل اللي بنمر بيها من خلال كلام الله كلام الله ولما بقول الله لازم كل واحد لابد لكل واحد أن يعي هذه الكلمة هذا اللفظ العظيم اللي فيه طمأنينة للقلب اللي فيه سكينة اللي فيه فرج من كل هم من الذي قال ذلك اسمع ماذا يقول الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إنما المؤمنون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وربنا سبحانه وتعالى يقول ألا بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب حين أقول الله يتكلم الله يقول لابد لنا أن نفهم لابد لنا أن نعقل حقيقة ما قاله الله سبحانه وأراده الملك جل في علاه وتحدث في ذلك رسول الله تعالى اسمع هذه الآية عشان نعرف من الآخر إحنا رايحين على فين قال الله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون الحقيقة التي لا مفر منها من الآخر ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين جاي من الطين يا ابن آدم جاي من الطين يا أختي جاي من الطين يا اللي بتتكلم في شاشات جاي من الطين من الآخر اسمع البداية والنهاية ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه من الذي جعل ذلك الله ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين من الآخر من الآخر ثم إنكم بعد ذلك لميتون من الطين في القرار المكين ثم النطفة علقة والعلقة مضغة والمضغة عظام والعظام تكسى باللحم ثم من الآخر ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون من الآخر بعد المراحل هنموت حياة وآخرها الموت فيا صاحب المكانة والوظيفة وصلت لإيه أنا عارف إنك كنت بتحلم وانت صغير أنا عايز أكبر أو أبوك كان بيحلم بكده عايزك تبقى في مكانة كبيرة هخليه ياخد الابتدائية وبعدين الإعدادية وبعدين ما تيجي نتكلم بعقل يا من تدعي الفهم وبعدين يروح الثانوي وبعدين يروح الكلية وكلية ولا تقل عليا تروح الكلية خلصت وصلت لإيه لوظيفة تدرجت في المناصب والوظائف لحد ما وصلت للإمارة لحد ما وصلت للمكانة لحد ما وصلت لإنك ترأس الناس وتتربع كل هذه الأمور وصلت إليها إحنا ليه ما بنتكلمش من الآخر من الآخر بعد الإعدادي بعد الإعدادي والثانوي والكلية والوظيفة والوصول اللي أنت وصلت إليه أنت ليه ما بتجيبش من الآخر هتبقى فين أنت ميت أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها لا تركنن إلى الدنيا فالموت لا شك يفنينا ويفنيها واعمل لدار غد رضوان خازنها الجار أحمد والرحمن ناشيها من الآخر مكانك الموت مكانك الموت دي مسألة لابد إن احنا نتوقف عندها لابد إن احنا نعرف مصيرنا عشان نجيب من الآخر زي ما الناس عاوزة تقول لنا هات من الآخر يا مولانا هذا الكلام لأصحاب الفهم يا ترى بعد ما تموت يا صاحب الوظيفة ويا صاحب المكانة العالية اللي كان الناس تشاور عليك وانت ماشي بالعكس كان الطريق بيتوسع لك ده بالعكس كانت الناس تقدرك وانت لك الحق ان الناس تقدرك لانك في مكانه بس انت فكرت في مكانتك عند الله يوم القيامة هل الطريق سيتسع لك لتصل إلى الجنة؟ هل هيجهزوا لك ركوبة زي ما بتتجهز في الدنيا ويكونوا مستنيينك وانت طالع من قبرك؟ هل هل هل أسئلة كثيرة لا بد أن نتوقف عندها إيه هيكون المصير؟ هنكون من هذا الصنف الأولاني اللي بتكلم عنه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه يا ترى هتكون كده ولا هتكون في الجهة الأخرى الجهة التي أسأل الله جل وعلا أن ينجيني وإياك يا مسلم يا موحد منها أيا كانت مكانتك يا رب نجينا منها إحنا أصحاب خطأ وذلل ومعاصي وتقصير ولولا ستر الله علينا لفضحنا وما جمل بعضنا أمام بعض إلا جميل ستر الملك علينا فاللهم أدم علينا سترك في الدنيا والآخرة قولوا آمين أيها الأحبة الكرام أخي الحبيب والد الطيب أم الطاهرة الأخت الطيبة يا ترى هنكون فين صاحب المكانة هيكون فين الدنيا انتهت وزخرفها يا ترى هتكون فين من الآخر أنت بين أمرين إما إنك تكون من أهل الجنة وإما إنك تكون من الصنف الآخر الذين قال عنهم الله وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا سبعون ذراعا فاسلكوه يا ترى انت من انهى صنف هنقول يومها ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه يا رب نجيني واياكم جميعا من الاخر انت يا صاحب المكان هتسيب مكانتك يا صاحب الوظيفه وظيفتك هتزول تعال بقى عند اصحاب الاموال يا صاحب المال يا من تملك العاريه المستعاره عاريه مستعاره انت سالف حاجه ما تغطيش نفسها فلوس ايه ده الفلوس مع طيب النفوس إن كانوا من الموحدين وإن كانوا من غير الموحدين فالفلوس مع التيوس تبقى مشكلة خطيرة أموالنا التي نجمعها لمن هيجي ابنك وبنتك يتخانقوا عليها بعد موتك وإحنا بنشوف الكلام ده عملي والله في الأسر ده يقول اد البنت كذا وده يقول اد ما تدهاش كذا ليه ما انت عندك بنات برضه بتفكر انك تديهم في حياتهم تقول لا اد البت زي الولد الولد جاب حاجة ادي للبت نفس الحاجة لأنها عطية في الدنيا نيجي بعد الموت الكل يقعد يبص ويقطع في جسد الميت بأكل الميراث مشكلة خطيرة اجمع يا عم وصلت لإيه عاد عندك إيه بجمع يا مولانا عشان أبني شقة ده أنا معايا فلوس أكتر ده أنا عاوز أبني عمارة وبعدين بعد العمارة ما تتبني أخليها في المحارة والنجارة واعمل الشقق كده على أحدث تشطيب واتجوز وخلف وبعدين وعيالي يبقى عندهم أملاك وبعدين وبعدين وبعدين إيه أكبر وعمارتي أسيبها وأمشي أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها من الآخر يا صاحب المال أنت ميت يا صاحب المال أنت هسيب حاجتك وتمشي يا صاحب المال والله مالك ما يساوي فيروس يجيلك ولا مرض يصيبك الله به يا صاحب المال ركز في نهاية الأمر إن إحنا هنموت أنا لا أتحدث عن أصحاب المال المحترمين فوالله الذي رفع السماء بلا عمد أجد منهم من يخجلني بتصرفات وأسأل الله أن يستره دنيا ودين كل من سار في طريق خير كل من سار في طريق خير وقد ترى بعض الناس يملكون القليل مش معاهم مليارات زي الناس ولا ملايين إنما هو مستور بيجيله في الشهر آلاف نعم بس ما بيوفرش يا إما بيبني حاجة يعمر بيها يا إما بيشغل ناس يا إما بيتصدق أراه ينفق ببذخ ليه؟ قال ب- أغار من أبي بكر بس ب- بغار منه أغار من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه كل ما أفكر في شخصيته أقول أمال إحنا إيه؟ إحنا بنعمل إيه؟ فسبحانك اللهم مثل هؤلاء أقول لهم خليكوا علمتوا عليه ربنا يستركوا دنيا ودين ومثل الصنف الآخر أما الصنف الآخر فأقول له والله العظيم هتجمع مالك للورثة ده إن فضل معاك ده إن فضل معاك أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها دي من الآخر مش احنا قلنا موعظتنا النهاردة هات من الآخر من الآخر يا صاحب المال انت سايب فلوسك كلها وماشي هيقلعوا ساعتك هينزلوا لك موبايلك من النعش عربيتك المر... ال- الأحدث موديل بلاش أقول أنواع عشان الإعلانات كلها تتركن بره والكل يتخانق عليها ابنك هيفحط بيها وينساك وهو واخد ال- البوي فريند ولا مش عارف اسمها ايه جنبه وينساك واللعنات تنزل علينا إن لم نربي أبناءنا على قال الله قال الرسول يا صاحب البحث عن اللذة والطعام والشراب وغيرها فيه ناس يا حبايبي للأسف الشديد عايشين حياتهم ما نزعلش لو قلنا كالأنعام بل هم أضل لأن الكلام مش بتاعي والكلام ده ما بتكلموش للأحبة الكرام فحسب ده أنا بقصد بيه إن أذكر به نفسي قبل الآخرين إحنا محتاجين الكلام ده والله إحنا خارجين من موسم جميل بعد حج بيت الله الحرام بعد ما شمينا الريحة وإحنا بعيدين عن هذا الأمر المسافة بعيدة آه نعم بس شمينا ريحة مكة ولله در من قال نسمات مكة ألهبت وجداني فأفاضت العبرات من أجفاني يا بئر زمزم إن بعدت فإنني بالروح زرتك والحبيب سقاني ما هي كل نفس لها لذة ولها شهوة لذة العبد المؤمن الطيب الصالح إنه يعظم شعائر الله نفسنا فيها والله زي ما نفسنا نسجد بجد لله زي ما نفسنا نمسك القرآن ونقرأ بتدبر زي ما نفسنا نحس بصلاتنا وصيامنا لسه والريحة كده موجودة الريحة الجميلة العطرة رائحة حج البيت وهذه النسمات الطيبة التي أهلت علينا وإحنا عايشين في الجو ده بحط الموعظة عشان نخرج بنظافة نغسل نفسنا وأجسادنا من كل ما عليها من مشاكل وهموم ووصب وطع- وتعب ونصب نمشي بقى في طريق الله في نظافة أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتطيبين المتطهرين قولوا آمين يا صاحب اللذة في الحلال بقى أو كانت في الحرام إن كانت في الحلال ما تسرفش اوعى تسرف عاوز تاكل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا طيب إن كان في الإنفاق ما تبذرش إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وربنا سبحانه وتعالى مدح الصالحين بقوله والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما أنا أتكلم عن الإسراف الذي في غير حاجة إنما كرمك حاجة ثانية أنت رجل كريم أنت بتحط على الت- الطعام بتاعك مثلا لل- للأضياف بتوعك ما لذ وطاب فإذا جلست بين أهلك قسم الطعام من غير بخل بس عشان ما فيش حاجه تترمي عشان ولادك يحسوا بالنعمه قسموا الرغيف قسموا قول ما نرميش حاجه يا ولاد انما لما بيجي ضيف بت... بت... بتحط قدامه ملذ طب ده كرم في فرق بين الكرم وبين التبذير ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين يا صاحب المال او صاحب اللذه والشهوه لا تبحث عنها ما هي اللذه والشهوه كتير جدا ممكن شهوه طعام واحد عايز ياكل كل حاجه طب في- من الآخر مصير هذا الذي تأكله إلى ما يعف اللسان عن ذكر يا صاحب شهوة الفرج إن كانت في حلال حقك حقك تزوج فإن لم تكفك امرأة تزوج الثانية بس خلي بالك من نفسك أمام الله إن جرت وملت جيء بك يوم القيامة وشكك مائل فخلي بالك من نفسك تزوج إن كنت صاحب مال وصاحب شهوة بدل ما تقع في حرام أنا يا شيخ هعدل وخايف على نفسي بين يدي الله وبشتغل بشغل ال يعني ال ال زي ما بيقولوا الرومانسية العالية والحنية وكل حاجة وحاجة يعني لا توصف أنت كده اتزوج يا عم وهتتحاسب لو ما عملتش اللي أنت بتقول عليه طب الأخت اللي ترفض أقول لها يا أخت الله يكرمك عاوزين بقى نخلص نفسنا لله لأن من الآخر إحنا كلنا ميتين لأن ربنا سبحانه وتعالى قال آية لما قرأتها قيلت لي من أخت والله بتقول لي أنا وافقت على زواج زوجي لأنني قرأت آية في سورة محمد ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم اوعي تكرهي حاجة ربنا نزلها إنما قولي أنا مش فاهمة أنا مش عارفة أيوة الرجال بيقول له قول يا عم قول اوعى يا أخويا يا حبيبي المسألة مش سهلة ومش كل واحد يعدد مش كل واحد يقرب من المنطقة الخطيرة دي لازم نفهم ونضبط وما نكرهش ما أنزل الله يبقى عندنا ميزان اضبط نفسك يا أخي اللي عاوز تتزوج وانت يا أختي ما تكرهيش ما أنزل الله تعالوا بنا أيها الأحبة عشان نقول من الآخر الكل ميت فيا صاحب اللذة والشهوة الطعام رايح ولذة النكاح زائلة وكل شيء إلى زوال مش معنى كده إن إحنا بنبعد عن هذه الأشياء في الحلال لأ أنا مش عاوزك تكون درويش ولا يمكن هكون أنا أحب إن أكون أنا درويش إنما الزهد ممكن يكون في القلب وإن كانت الدنيا في اليد الزهد قد يكون في القلب وإن كانت الدنيا في اليد أخي الحبيب يا من تبحث عن اللذات والشهوات من الآخر اعلم أن مكانك الموت نيجي نخش بقى على أصحاب الشهرة الناس يا أخوانا اليومين دول بتتكلم على الشهرة بطريقة عجيبة ومنهم اللي بيدور على الشهرة السريعة حتى وإن كان بالخطأ والحرام والبهتان في ناس أصحاب أقلام صفرة صفرة والله ده, ده قلم شكله مريض لدرجة إن أنا حاسس إن عنده سل القلم أقلام صفرة تقعد تكتب كلمات وتقدح في أهل العلم وتتقول عليهم بأقوال وإني أشهد الله أن كثير من أهل العلم الثقات في براءة من هذه الأقوال أقول لهم اتقوا الله أنت عاوز توصل لإيه؟ ناس تقول فلان ابن فلان مشهور كاتب ممتاز كل اللي هتخط يداك يا حبيب قلبي ستسأل عنه أمام الله يا صاحب الشهرة يا من وصلت إلى مكانة عظيمة وأشار الناس إليك بالبنان من سمع سمع الله به ولا أقصد صاحب الشهرة في الكتابة فحسب لا بل حتى في كل مجال كرة القدم أنت اشتهرت خدمت دينك في الشهرة دي ده في بعض الناس بيعيشوا حياتهم لمجرد انهم يشموا ريحه النجيله ويموتوا هم بيشموا ريحه النجيله ويموتوا زي ما قال لي احد اللاعبين المحترمين مش عايز اذكر اسمه بيقول لي يا اخي والله احنا كنا بس يا دوبك ن- لو خرجنا من بعيد عن النجيله ديت نموت لكن ما كناش عارفين لا صلاه ولا صيام ولا زكاه ولا ولا, ولا يعترف هذا الاخ الفاضل ربنا يكرمه يا رب العالمين ويكرم ابنائه الشاهد في المساله عايش ليه؟ عشان اكون لاعب كوره حلو اروح الاهلي ماشي يا عم او الزمالك ماشي يا حبيب قلبي او ال- مش عايزين نسمي او الاسماعيلي او اسماء كتير طب انت عايش ليه عشان اوصل للمنتخب وصلت المنتخب ماشي يا عم خدنا كاس العالم ماشي يا عم من الاخر اموت اشيل بقى الكاس والدوري واروح بيهم يوم القيامه هم دول اللي جبناهم في ميزان الحسنات هو ده بس فين صلاتك فين صيامك فين زكاتك فين قضيتك اللي عشت من أجلها أصل من الآخر بعد ما تلعب في نادي كبير وبعدين تروح المنتخب وبعدين تاخد الكاسات والدوري وكل الأشياء ديت ويشار إليك بالبنان كراجل شهرة من الآخر أجيب لك من الآخر هتموت هتموت يا شيخ لا ده احنا مش مفكرين في هتموت والله هتموت صاحب الشهرة بقى بتاع الأفلام والمسلسلات ودول بقى يعني أسأل الله العفو والعافية مش هكتر في الكلام سوى إني بقول في حاجة اسمها صدقات جارية وحاجة اسمها سيئات جارية صدقات جارية بتفضل توصل لك حتى بعد موتك وفي سيئات جارية هتفضل تجري وراك تبقى أنت مت وشغالة شغالة نازلة في ميزان سيئاتك زي مثلا كليب قبيح واحدة عارية بترقص وتغني شباب بيضلوا على أيديها ملايين شاب بيتعرف على فتاة بسبب انه سمع اغنية او كلمة قبيحة او مشهد من فيلم كل الكلام ده شوف الملايين اللي هتروح لك في ميزان السيئات وانت مش واخد بالك وانت مش واخدة بالك يا اختي يعني حاجة خطيرة والله مسألة خطيرة جدا أكاد أرى بعض النجوم لما ماتوا ساعة ما كنت أسمع عن أفلامهم وأغانيهم اللي بيذاعوها في الشوارع والسيارات وفي الشاشات في القهاوي وغيرها أقول الله يرحم الجميع دول اللي بيحبوا النجم ده والله ما بيحبوه لو بيحبوه بجد ما يدخلوش سيئات في ميزانه لأنها سيئات جارية وهنبقى نتكلم عنها إنما لما تشتغل في أمور محترمة ربنا هيكرمك لأن من الآخر يلي اشتغلت في الحسنات الجارية والصدقات الجارية أنت ميت ويلي اشتغلت في السيئات الجارية أنت ميت والحمد لله أن الأمة لن تعجز ومش ها مش أبدا هتخلو من أهل الخير يبقى يا صاحب الشهرة سواء كنت مغني هتموت ممثل هتموت أو ممثلة لاعب كورة هتموت ربنا يدينا وإياكم طول العمر وحسن العمل يا صاحب الشهرة بأي طريق كان حتى لو كنت داعية من الدعاء أو عالم من العلماء بعد ما توصل اللي أنت عاوزه ده كله الآخر إيه؟ ميت فاصدق القول مع ربك حتى يختم لك بخاتمة سعادة أيها الأحبة الكرام تعالوا بنا الآن ننظر إلى صنف آخر من الأصناف التي يوجه إليها هذه الرسالة ألا وهي يا صاحب الفهم من الآخر أنت ميت إلى كل شاب وكل فتاة أعطاهم الله شيئا من الوسامة والجمال استخدمت هذه الوسامة في إيه؟ يا شاب يا جميل يا محترم كمصعب بن عمير في فتح قلوب العباد لرب العباد أو كعثمان بن عفان أو كأبي بكر الصديق أو كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أم أن الأمر عندك له جهة أخرى بتدور أنك تلمع شعرك وتظبط الكريمات على وجهك وتلبس الحظاظة في إيدك والسلسلة في عنقك ثم تمشي في الجامعات لتصطاد الفتيات هو ده هدفك بعد ما توصل لكده من الآخر هتموت من الآخر هتموت الوسامة راحت فين خلاص أتيت القبور فناديته لما تتحط في القبر الفرق بينك إيه يا صاحب الوسامة وبين واحد زيي الفرق بينك إيه يا أختي يا جميلة وبين أخت تانية غير جميلة الكل هيتحط في التراب وبعدين لما نخش في التراب الصور بتتلخبط كم ألف واحد بيبقى في قلب المقبرة وإن كنت أنت لوحدك فين صورتك فين جمالك فين عينيك فين شعرك كله راح كله راح أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر تفانوا جميعا فما مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر أتيت القبور فناديتها ما تتكلم يا قبر أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر تفانوا جميعا فما مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور والله متحركة الدنيا ما لها من ثبوت ونبني البيوت وحتما تنهار البيوت فالكل يفنى فلا تنسى أن توحد من لا يموت اوعى تنسى أنك توحد الذي لا يموت سبحانه جل في علاه إذا الأخ الذي أعطاه الله شيئا من الجمال والوسامة أقول له اتق الله عمرك ما هتكون زي النبي محمد في الجمال عمرك ولا سيدنا يوسف عليه السلام لأن النبي هو أجمل البشر على الإطلاق كما جاء في حديث الترمذي ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت وكان نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا وحديث أيضا مسلم الذي قال فلما خلصت في رحلة المعراج فإذ بيوسف قد أعطي نصف الحسن أي نصف حسن النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أن المسألة في آخرها موت ويعلمنا عيش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان يعلمنا صلى الله عليه وسلم إزاي كان ينام على الأمور التي لا يطيق أن ينام عليها أفقر الفقراء الآن معنى كده أن احنا نسيب كل اللي عندنا يا شيخ ونروح لا خلي بالك أنا لا أقصد ذلك إن استطعت وقدرت على ذلك فهذا هو الأفضل ولكن إن لم تقدر فهذا أيضا من الأشياء الفضيلة إيه المشكلة عيش و- و- وأثر نعمة الله تبان عليك بس بشرط اعرف إن نهايتك موت أعجبني راجل غني كنا في مرة في مسجد وبعدين الراجل ده يعني عنده ملايين ده في فترة يعني سبحان الله 92 93 يعني دلوقتي عنده مليارات ما شاء الله ما شاء الله أسأل الله أن يزيده من الخير والبركة وبعدين بعد ما خلصنا حديث كده بعد المغرب خدنا على جنب قال لي يا شيخ أنا عاوز أقول لك على حاجة قلت له اتفضل قال لي أنا بحسدك قلت له على إيه قال لي والله يعني صليت وراك المغرب ما شاء الله آه، صوت مش عارف إيه و- وأثرت فينا و- وبتتكلم قال الله قال الرسول نفسي حد من عيالي يكون زيك أو أنا أكون زيك بحسدك على القرآن بحسدك على الصلاة بحسدك على اكيد انت بتحسدني برضه يا شيخ على ال- الحاجات اللي عندي قلت له والله ما بحسدك ولا حاجه ده انا مشفق عليك لان قعدتك دي بتبين انك مهموم انا حاسس انك ما قال لي والله العظيم ما بسعد ولا بعرف قيمه مالي ابدا ولا بستشعر حلاوه هذا المال قال لي يا شيخ كل الناس بلاش انت يا شيخ الناس اللي حوالي دي كلهم بيحسدوني اللي بيمسح العربيه واللي بيعمل وبيسوي مع العلم في اخر الليل بدخل جوه القصر بتاعي او الفيلا البواب يفتح ياخد العربية واطلع على السلم وادخل جوه الفيلا في قلب حجرة وفي قلب الحجرة سرير والسرير بياخد نفس المكان اللي انت بتنام عليه في قلب بيتك ممكن يكون قلبك مرتاح وانا قلبي مش مطمئن ولا مرتاح قلت له كويس انك فهمت كده قال لي يا شيخ والله فاهم لما بنام كده بقعد اتامل بقول كل الناس اللي بره نفس النومه دي قلت له في الاخر بقى مش هيبقى تحتك سرير جميل زي ده ولا حد هياخد منك العربيه ويركنها لك ويقول لك تعظيم سلامه يقول لك خش من غير اسمك دخل الامانه جوه القبر اذا ايها الاحبه الكرام الحديث اليوم لمن يدعي الفهم ومن الاخر الكل هيسيب المكان ويمشي يبقى صاحب الوسامه والشكل الجميل اقول له اتق الله واجعل هذا الامر والنعمه التي بين يديك في طاعه الله قل قال الله قال الرسول وادعو الناس إلى طريق الله الأخت بقى الجميلة أقول لها اتق الله في جمالك أقول لها اتق الله في جمالك استري عفي نفسك كوني على الحياء قبل ما يموت الحياء فيك لأن المسألة خطيرة وأنت اللي في الآخر خسرانة لأن في آخر الأمور يا إما تكبري ويزول عنك الجمال يا إما تموتي وتروحي أنت والجمال باللغة العامية كان بيقولوا إيه يا اللي انت غاوي الجمال في القبر طل وشوف تلقى الجمال انتهى والعظم بقى مكشوف يبقى يا اللي بت- بتعيشي كده تتحدي الله بالجمال فين الكسوف ولله در الأخت التي نصحت أختها المتبرجة فقالت يا مسكينة كيف ملأت الشارع زينة كيف أبحت السوق جمالا حتى ماء العفة سالت من عينيك يصاغ الشعر وبخديك يدار الخمر ومن الشعر السافر هذا ذاب الفكر ضاع الجيل على الطرقات وهو ينادي ماذا عند الصيف الآتي هاتي يا فنانة هاتي فأجبتيه وذبحتيه وأملت له الكعب العالي وجعلت من الثوب العالي نصف الثوب بان الزند فماذا بعد بعد الشك وبعد الريب يأتي الغيب وما للغيب وعلى صوت الكعب العالي جف النهر وزوى عود الطهر الساحر وكبى الشاعر وزوى عود الطهر الساحر وكبى الشاعر كنت السلعة عند التاجر قد باعك من قبل العلبة وقضى جيل العفة نحبة فمن الخاسر أنت الخاسر تناديك أختك فتقول لك يا أختاه كوني مثلي الشريفة بقى العفيفة صاحبة الحياء تقول لك كوني مثلي متحضرة متقدمة عيشي حياتك المتطورة كوني مثلي أحفظ كل علوم الدنيا لكن عند الفجر أصلي أدعو ربي أنا مثقفة آه أنا متطورة آه أنا ببحث عن الموضة الإسلامية آه يعني إيه موضة إسلامية؟ يعني في حاجات متطورة الإسلام ما سبناش جامدين ده احنا مت... يعني سبحان الله متطورين مع العصر سابقين لكل زمان وأوان لأن إسلامنا إسلام خالد سبحان الله كوني مثلي أحفظ كل علوم الدنيا لكن عند الفجر أصلي أدعو ربي أحفظ ديني مش عايشة بعلمانية لأن من الآخر هموت نسيبنا من شغل بقى الثلاث ورقات زي ما بيقولوا والصحف المدمرة والقنوات المخزية إنما نتكلم بأصول إن الكل هيموت كما قال الله قال الرسول شفت الأخت بتقول للأخت المتبرجة هي كوني مثلي مثقفة أحفظ كل علوم الدنيا لكن عند الفجر أصلي أدعو ربي أحفظ ديني أزرع في الفتيات يقيني وإلى الجنة أمضي في جلباب التقوى وإلى الجنة أمضي في جلباب التقوى وأنا من تيار الغرب العاتي أقوى وأنا حرة كالخنساء أعرف ماذا تعني الدنيا أعرف ماذا يعني العمر ليست هذه الدنيا لعبة ليست كذبة بل بستانا تبدو منه طريق الجنة حيث النعمة حيث المنة حيث حياة دون ممات لا يتركها صوت التعب فعن الجنة لا تنسحبي فعن الجنة لا تنسحبي يا أختاه صدقيني صوت الدين مهما كان الباطل أعلى ولو قفلوا جميع المنابر ولو أغلقوا جميع الأبواق التي توحد الله لكنني أقول صوت الدين مهما كان الباطل أعلى ومبادئه مهما قالوا عنها أغلى فإلى هذا الدين اقتربي ولما يعطي الله ارتقبي يا مسكينة كيف ملأت الشارع زينة فمن الخاسر أقسم بالله أنت الخاسر أنت الخاسر فاتقي الله يا أختي واعرفي إن من الآخر هتموتي من الآخر هتموتي ولذلك علينا ان احنا نفكر نفسنا ونفكر حبايبنا ونفكر الامه لترتفع الغمه فكل واحد فينا الان يفكر فيما قلت بعقل وبتدبر وبنصح لنفسه ولغيره لقد اخذتم الخيريه ايها الامه يا يا امه الاسلام من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قل هذا حلال بشرط القول وهذا حرام بادب القول انصح ولا تستحي من إسلامك من دينك إنما قل ربي الله وديني الإسلام ورسولي نبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وهذا الكتاب الذي بين أيدينا تعلمنا منه القول والأحكام لنصل إلى الجنة بسلام فاللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أيها الأحبة الكرام أردت أن أربط ما سبق بما سيأتي لنسير على طريق الله وطريق رسول الله سيدنا محمد أذكر أيها الأحبة قبل أن نضع بين أيديكم القصيدة المشهورة التي أحبها المسلمون في رمضان وطلبها مني الأحبة فأردت أن تكون هي خير بداية وخير ختام بالموعظة هتم الآخر ثم قصيدة الموت التي كانت في سلسلة خايف عليك نذكر بما قلناه في هذه الليلة من الآخر الحياة بعد البدء ستنتهي اثنين صاحب الوظيفة سيترك وظيفته ويزيل عنها أيا كانت مكانته فكل واحد يشتغل بقى العمر هيتبقى في قد ايه صاحب المال جد واجتهد الله يكرمك ربنا يبارك لك في مالك ويزيدك خير وبركة بس خلي بالك إن البركات غير كثرة الأموال فحسب الله سبحانه وتعالى ممكن يدي للمؤمن والكافر أموال ونعم كتير لكن البركة ما بيدهاش إلا للموحد المحترم اللي بيعرف حق الله في ماله لأن ربنا قال كده ماذا يقول الله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا إنما التانيين بقى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء إحنا مش عايزين نكون زيهم إحنا عايزين نكون من أهل البركة فيا صاحب المال من الآخر أنت ميت بعد العمارة والسيارة والكلام ده هتسيبه وتموت ويقسموا الأموال والميراث وانت يا صاحب القوة قوتك هتزول والله يا أخي الفاضل أنا لما بشوف بعض الناس اللي كانوا في صحتهم وعافيتهم بلوى في مكانة عالية ده يمكن عما قريب مات أحد الناس أسأل الله أن يرحم الجميع أسأل الله أن يرحم الجميع كان في مكانة كان في مكانة ولا أحدد البلد لأن دعوتنا دعوة مؤدبة كان في مكانة وما شاء الله ما يدخلش من الأبواب دي ويقف في كل المنتديات يحارب الله ويصد عن سنة رسول الله ولما مات كانش حد يقدر يشيله ده عربيته ما كانتش بتقدر تشيله إنما لما مات راح فين ممكن أطفال كانوا يشيلوا النعش ما عادش في حاجة فيا صاحب القوة القوة ممكن تزول في ثانية صحتك ممكن تروح فاتق الله في نفسك واعرف ان من الاخر كل صحتك ديت الى زوال نختم بهذه الموعظة عشان نعرف من الاخر احنا هنبقى فين اسمع كده وحد الله ألا يا نفس ويحك حدثيني حديثا صادقا لا تكذبيني
ألا يا نفس ويحك حدثيني حديثا صادقا لا تكذبيني أليس الموت محتوما عليك ولو عمرت ألفا من سنيني ولو عمرت ويحك عمر نوح لكان الموت قطعا للأنين ملوك كانت الدنيا لديهم ومن أقصى المدائن والحصون وكم منهم عزيزا قد تسلى على الدنيا سقي كأس المنون وبعد الموت قد صاروا رفاتا ولا يدرى العزيز من المهون فيا أسفي على نفسي إذا مت بكوا أهلي علي وغمضوني ومدوني على لوح طويل ومدوني عليه وغسلوني وحملوني على نعش وصاروا وحملوني على نعش وصاروا جميع الخلق جاءوا يحملوني على أعناقهم ولهم ضجيج على أعناقهم ولهم ضجيج وهم في سيرهم يستعجلون وما إن وصلت إلى المصلى تساووا في الصفوف وقدموني وشرعوا بالصلاة علي صلوا وكم من مشفق يبكي شجوني وقد حان القضاء فلا رجوع وقد حان القضاء فلا رجوع وولوا مسرعين وخلفوني وعادت روحي إلى جسمي بحق سمعت كلامهم لا يسمعوني وقد جاءت إلي رسل ربي نكير منكر قد يسألوني فقالوا من إلهك يا فلان فقالوا من إلهك يا فلان ودين حياتك من أي ديني فقالوا من إلهك يا فلان ودين حياتك من أي ديني فقلت لهم إله العرش ربي فقلت لهم إله العرش ربي ورب العالمين فصدقوني فقلت لهم إله العرش ربي ورب العالمين فصدقوني وديني دين أحمد خير دين وديني دين أحمد خير دين وديني دين أحمد خير دين وديني دين أحمد خير دين وأختم بالصلاة على الأمين سلام الله يا أهلي عليكم سلام الله يا أهلي عليكم وإن طال الزمان ستلحقوني وإن طال الزمان ستلحقوني وإن طال الزمان ستلحقوني سلام الله يا أهلي عليكم وإن طال الزمان ستلحقوني وإن طال الزمان ستلحقوني وإن طال الزمان ستلحقوني وإن طال